باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عشان انتوا استحملتوا كتير هديكوا درس خصوصي في حاجة اسمها التدبير التدبير دي مش التدبير المنزلي التدبير عندنا اسمه التدبير الكنسي الاصحاح ده اول مرة اكتشف فيه كمية افكار في التدبير التدبير يعني الادارة على فكرة management بس في لغة الكنيسة اسمها التدبير ودي لغة القديس بولس لما بيقول المدبر فباجتهاد المدبر فباجتهاد وأمس الكنيسة اللي هو قائد الكنيسة يسموه المدبر اللي هو يعني يكون كذا كاهن يبقى إيه الكبير يسموه المدبر وأي أمين خدمة اسمه مدبر لأنه في جانب إداري في خدمته لازم يوزع المسؤوليات لازم يتابع لازم يطمن على الفريق اللي معاه لازم يبني الفريق لازم يعالج المشاكل اللي بتحصل اصحاح 16 اخر اصحاح في كورنثوس الاولى عموما من اكتر الرسائل اللي فيها تدبير رسالة كورنثوس الاولى ليه لان اكتر مشا... اكتر رسالة فيها مشاكل كورنثوس دي كانت بلد صعبة جدا خدم فيها بولس سنة ونص اول ما سابها الشيطان لخبط الدنيا بقى فيها كمية مشاكل الناس وقعت في بعض وعملت أحزاب وقعوا في زنا قالوا مفيش تناول اتشككوا في القيامة ناس وقعت قدام القضاء المدني بيحاكموا بعض في ناس قالت ناكل لحمة وقالت ناس قالوا ما ناكلش اللحمة لحسن مذبوحة للأوثان وفي بلبلة ولخبطة في كل حتة فالرسالة دي أكتر رسالة يبان فيها الإدارة الإدارة هنا يعني إيه حكمة الراعي في التعامل مع مشاكل يشد ويرخي ويدي نفسه مثل ويصعب عليه في حاجات ويزعق في حاجات ويراجع المبادئ في حاجات يعني مدرسة كورنثوس الأولى دي إنما على آخر فصل بقى آخر إصحاح انتبه لقضية بعيدا عن المشاكل هي قضيتنا احنا بقى خدمة إخوة الرب بولس على فكرة اللي الناس ما تعرفوش أو ناس كتيرة مش عارفاه كان يحب جدا خدمة إخوة الرب ويسميها خدمة القديسين فرد لها إصحاحين في كورنثوس الثانية 8 و9 وفرد لها هنا تقريبا الإصحاح ده في كورنثوس الأولى هو غاوي يجمع خير وينزل بيه للفقراء ويهتم جدا بالحتة دي على غير كل بقى ايه التبشير والمعجزات والكنايس وال... فانا هاخدها من زاويه تدبير بس يعني مش مش هنوعظ بقى انا هقول لكم ملامح اداريه في شخصيه القديس بولس لما يكون بولس شعاره في الحياه احيا لا انا يبقى بيفرجني على المسيح اللي فيه كيف يدير كنيسته كيف يقود المركب وسط عواصف شديده فيقول اما من جهه الجمع لاجل القديسين يبقى هنا تعريف بالموضوع اللي هيتكلم فيه ده دي لوحدها درس انك انت بتفتح موضوع فبتقول تعالوا نتكلم في دي من جهة الجمع لأجل القديسين كما أوصيت كنائس غلطية هكذا افعلوا أنتم أيضا في أول في كل أول أسبوع ليضع كل واحد منكم عنده خازنا ما تيسر حتى إذا جئت لا يكون جمع حينئذ متى حضرت فالذين تحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم وإن كان يستحق أن أذهب أنا أيضا فسيذهبون معي وسأجيء إليكم متى اكتست بمقدونيا لأني أكتس بمقدونيا اللي فاهم في الإدارة يقول لي أي حاجة تقول إنه الراجل ده مدير شاطر يلا اللي لقط حاجة يقول لي في فن الإدارة هو شاطر في حتة معينة أولا خلى المسؤولية ملك للكل كل الناس تجمع فأشرك أكبر عدد من الناس في خدمة القديسين دي مهارة برضه ها برافو عليك عنده خطة سابقة مش ماشي عشوائي بيقول زي ما أنا اشتغلت ووصيت كنايس غلطية بوصيكم وبيعمل plan لما يجي عندهم يكون في already خطوات اتخذت ما بيشتغلش ايه آه بالعشوائية في نوع من ال planning هنا من التخطيط اتفضل كلمة إن كان يستحق دي ده يعملوا فيها كتب ال leader يدخل في إيه وما يدخلش في إيه تعرفين يقول لك ال leader الخيبان يدخل في التفاصيل ال leader الشاطر يعرف امتى يدخل وامتى ما يدخلش تصور انت امين خدمة عاوز تعرف السواق كل ولا ما كلش في الرحلة لا تبقى بصراحة انت مش امين شاطر انت واخد 300 واحد من اخوة الرب وراك برنامج روحي وعاوز تطمن على العيال لا تغرق في البحر اكل السواق خليه شغلة حد غيرك فاهمين الفكرة ان كان يستحق يعني ايه يعني بيوازن الامور ادخل في دي ولا ما تستاهلش اروح بنفسي فاهمين هي دي شطارة الادارة في حاجة تتفوض وفي حاجة ما تتفوضش فاهمين الشطارة افوض ايه وما فوضش ايه فبيقول انا لسه دي ما حسمتهاش احتمال اضطر انزل اورشليم معاه هو لسه ما خدش قرار بس عاوز يقول دي احتمال اضطر اروح معاهم اورشليم فاهمين هو بيعمل ايه اورشليم فيها مجاعه في الوقت ده فبيوصي كل كنائس اوروبا اللي تبعه يجمعوا كل حد في القداس اول كل اسبوع يعني الحد بركات عشان يشحنوها معاهم وهتتشحن على يد ناس منهم واحتمال ينزل معاهم فهمتوا النص بيقول ايه ها مين يقول فكره اداريه تاني شطاره هنا برافو عليك اشراك الشعب في المسؤوليه اللي انتوا تستحسنونهم اللي هي فكرة الانتخاب الانتخاب دي مهمة جدا عشان الناس تطمن ان الحاجة وصلت لازم هم اللي يقولوا مين اكتر ناس امينة نضمن انها هتوصل الحاجة لو بولس قال انا عاوز فلان وفلان يقول لك بس هيقسموا هم التلاتة فهمتوا تطلع السمعة الغلط انما شوفوا انتوا مين منكم يحب يوصل الامانة دي, دي حكمة ادارية عشان يبان ان هو مش فارق معاه مش هو اللي مش هيشيل فلوس بنفسه اتفضل تنظيم الوقت طبعا واضح ان هو مرتب نفسه هيجي امتى واحتمال يروح اورشليم امتى وهم كمان ينظموا نفسهم يحوشوا طول الاسبوع ويجيبوا البركه يوم الحد وتتجمع لغايه ما يوصل هو وتتشحن مع بعض ها برافو عليك كلمة حتى لما اجي ما يكونش جامعة اللي هي فكرة عشوائية الجامعة ان احنا نيجي فجأة نقول عندنا يا جماعة أزمة عاوزين مئة ألف جنيه انت لو انت مرتب نفسك وعندك المأمورية دي من ست شهور واتفقت مع الناس يا جماعة عندنا قسط ست بعد ست شهور مئة ألف مش هنتكعبل الكعبلة دي انما فجأة تصحى تقول بكرة عليا ادفع طب ما رتبتش نفسك ليه اتفضل ورا برافو عليك فكرة التشجيع ان كل واحد بقى له دور اللي بيجمعوا كل حد واللي هينزلوا بنفسهم ها ايه تاني اتفضل برافو عليك حتة المتابعة انا جاي لكم لما هعدي على مقدونيا فحاطط خطة حتى لحركته هروح فين قبل فين وهكذا انا بس هقول كم فكرة من اللي انتوا قلتهم اولا في فكرة نقل الخبرة خلي بالكم أما من جهة الجمع للقديسين كما أوصيت كنايس غلاطية الحكاية دي اتعلمتها في الأنبا أبرام لأني بلف أسمع مثلا بتوع سوهاج عملوا تجربة حلوة أقوم أقولها للكل أسمع في الغردقة نجحوا في حقق حلمك أخد وأقول يا جماعة طب ما هي نجحت أهي أسمع مش عارف فين عملوا medical center حلو أبتدي أقول لكل الناس طب ما هو ممكن يتعمل بالطريقة الفلانية محو الأمية متميز هنا فكرة نقل الخبرة ده ده دور الايه اللي فوق شويه لانه هو اللي بيبقى شايف شايف الصوره الكليه دي طبعا ممكن امين خدمه يبقى شايف ان خادم موفق جدا في الافتقاد فيشوف طريقته في الكلام في البيوت ويقول لاخواته يقول في الباص مثلا انه يا جماعه استاذ فلان هو اللي يقول لنا بيقول الدرس ازاي لان واضح ان كل الناس بتحب تسمع له يبقى انا لقطت خبره وبنقلها فهو عنده خبرة ناجحة في مقدونيا أو في غلطي قبل كده تاني نقطة التواصل الجيد فكرة التواصل يعني إيه هنعمل إيه كل الناس فهمت خلاص بعت رسالة وقال يا جماعة كله هيجمع يوم الحد مفيش حد مع ان مفيش واتساب جروب بقى ولا مسجات ولا فاكسات ولا انما حاطط في الرسالة اتفاق كل الناس عرفته كل حد كل واحد هيجيب عنده خير زيادة شوية زيت ولا شوية سكر هيجيبهم في الكنيسة فيبقى في نوع من التواصل مفيش حد يقول لك ما سمعناش ما عرفناش دي مشكلة إدارية في مصر عموما وكل واحد له دور مقبول وفي ميعاد محدد ومكان محدد قال الأسبوع وفي الكنيسة يبقى لما تيجي تعم- تعمل الرسالة دي بيدرسوها في ال communication دي الرسالة لازم تقول فين وامتى وايه بالظبط ومين كل ده لازم يجي في اي message والا الناس تتساب في الهوا يقول لك هنجمع هنجمع يعني ايه هنجمع ما تقول لي مين هنجمع عند مين وهنجمع ايه وهنجمع فين وهنجمع امتى فهمتوا يبقى اي message لازم يبقى لها كرايتيريا كده وبعدين فكرة التفويض والمشاركة انه قال اللي انتوا هتختاروهم انا موافق عليهم هم اللي هيوصلوا الامانة يبقى هنا في اختيار شعبي دي زي اللي عملوه الرسل في اعمال ستة لما قال انتخبوا انتوا شمامسه واحنا نحط عليهم اليد بس يكون في اجماع عليهم وفي اعلان مشهر يعني ايه لازم نعلن ان فلان وفلان اللي هينزلوا ليه لأن لو واحد يقول لك استنى ده انا بيني وبينه قضية ده حرامي توقف لنا الشغل فالاعلان هنا زي ما سيدنا يعلن ان فلان هيترسم كاهن عشان الفاكسات تشتغل يعني الناس تبتدي تبعت ايه شكاوى لو معترضين على الافندي ده آه، لكن هو بيعمل كده ليه عشان ما يجيش بعد ما يترسم يقولوا له ما كناش عاوزينه ما انا اعلنت ترتيب المهمة نفسها انه آه، يبقى كل حاجة متظبطة ما ما نفاجأش بقى الشيلة تقيلة معناش فلوس شحن مش عارف المركب ايه لا واضح ان كل حاجة هتبقى متظبطة دور القائد بقى بيحدد دوره المسؤولية إن كان يستحق أن أذهب هو شفاف هو مش بيخبي عن ناسه فبيقول آم، لو كان الأمر يحتاج هروح معهم لأني أنا ناوي أروح مقدونيا فهو بيحط البلان قدام ولاده ما عندوش مشكلة وفي مرجعية إن هو leader القصة دي وفي طبعا أولويات طب بصوا بقية الكلام يقول وربما أمكث عندكم أو أشتي أيضا لكي تشيعوني إلى حيثما أذهب هنا فكرة إيه هقعد عندكم شوية أو هشتي طب إيه أنت فاضي يعني تقعد تشتي يعني هي هنا مقصود بيها إيه اللي بيسموه ال quality time أنا بحاول أتعلمها من القديس بولس مش عارف أعمل إن كل ما تقعد وقت أطول مع فريقك كل ما التفاهم يتحسن وكل ما اللي في دماغك يتنقل لدماغهم فما يحصلش ما يسمى ال miscommunication يعني ايه سوء فهم ما كنا فاكرينك عاوز دي كل ما تقضي انت امين مع خدامك وقت وتبقوا اصحاب ومتصارحين كل ما تلاقي الشغل مشي سهل لكن انت في وادي وهما في وادي تطلع لك مشاكل من الهوا كل شويه ليه اصل انتوا مش فاهمين بعض بتتكلموا لغه مختلفه فهو مش رايح يتسلى ولا يشتي بالمعنى بيشتي بس يعني يقول هقضي الشتاء يعني لكن عاوز يقول انا ضروري اقعد معاكم لانه انتوا عندكم مشاكل كتير يا بتوع كورنثوس ووجودي معاكم فتره كفايه هيعدل حاجات كتير يبقى هو فاهم كويس يعني ايه ال- الامتداد ده وبعدين يأكد على فكرة لأني لست أريد الآن أن أراكم في العبور في العبور مش العبور اللي هنا جنبنا في العبور يعني إيه passing by يعني إيه مش وأنا معدي لا أنتوا بصراحة ما ينفعكوش وأنا معدي اللي يروح أعمال عشرين يلاقي إن هو خد بتوع أفسس وهو معدي يبقى واضح إن في حتت لازم يقعد فيها عشان مشاكلها كتير وفي حتت ماشية لوحدها يكفيها ساعتين فمن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة وقال لهم وادهم وعظة وركب المركب طب دول آه، كهنة وشعب وجايين من أفسس وعاوزين يقعدوا معاك وما تخليك معانا لا لا انتوا كويسين شغالين إنما بتوع كورنثوس أنا جاي قاعد لكم ليه لأنه واضح إن هم الدنيا ملخبطة آخر لخبطة طبعا كلمة إن أذن الرب تورينا فرق القيادة المسيحية من القيادة غير المسيحية إنه أيوة بيحط plan وعنده رؤية واضحة وعنده أولويات بس ما عندوش أدنى مشكلة إن ربنا يغير زي ما هو عاوز لو ربنا أذن لأنه كان ناوي اتسجن وكان ناوي يوصل مش عارف فين راح بلد تانية فهو ما عندوش مشكلة إن ربنا يغير له في ال plans يعني لكن هو ده ما يلغيش إنه لازم يحط خطة كمان تحسوه بيتكلم بلغة الأب أنا نفسي أقعد معاكم فترة اللغة دي هنا يحسوها إن هم مشتاق لهم بجد وحشينه فده طبعا شعور يدعم علاقته بيهم القصة مش مدير جاي يفتش أب يقعد مع أولاده ولكني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين لأنه قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون عشان يوم الخمسين ده بكرة على فكرة أمكث في أفسس هو قال لهم أنا دلوقتي في أفسس مش هقدر أسيبها غير لغاية يوم الخمسين لأني عندي حاجة شغلاني دلوقتي وقصاد كده في مشاكل كتير قوي فهنا واضح انه عامل حاجة اسمها time management مظبط الوقت مرتب نفسه كويس مرتب اولوياته كويس فهو ما فيش حاجة اسمها ايه مفاجآت كل شوية لا هو حاطط لنفسه ترتيب مع كده هو حاسس بالاخرين ما يقدرش يقول لا ينسى بتوع افسس ويجري على كورنثوس وينسى كورنثوس يجري على افسس كلهم ولاده في الاخر باب عظيم فعال ومعاندون كثيرون دي انا عملت فيها محاضرة في الكرازة دايما الخدمة كده يا جماعة فيها النص ده والنص ده دايما الخدمة كده الشغل الحلو لازم مشاكله تبقى كتيرة افتكروا القاعدة دي انا فاكر زمان الله ينح نفسه ابونا انطونيوس امين كان جاله خادم كبير كده كنت انا لسه بقى صغير وبعدين كان حصل مشكلة كبيرة في رحلة في الشباب الكلام ده فات عليه اكتر من 40 سنة فراح له امين الشباب قال له يا ابونا انا مستعد اسيب الخدمه انا عارف ان انا مسؤول واللي حصل اللخبطه دي انا المسؤول عنها فهو الامين ده جه الله يديله الصحه دلوقتي عجوز خالص لكن جه حكى لنا يعني فقال له انا متنازل عن الخدمه شوف حد غيري انا واضح ان انا مش مش احسن حاجه في المكان ده فابونا انطونيوس قال له الحكمه دي قال له يا ابني اللي يشتغل لازم يغلط واللي ما بيغلطش يبقى هيقعد في بيته روح كمل خدمتك اي واحد بيخدم لازم يغلط ولازم يبقى فيه مشاكل والا ما تبقاش دي خدمه المبدا ده جميل قوي اي خدمه لازم يبقى فيه مشاكل لو خدمه ما فيهاش مشاكل يبقى الشيطان نايم ويبقى نايم ليه لانها مش خدمه يبقى مبسوط بيها فسايبكم تشتغلوا وبيسقف لكم لكن لو خدمه حقيقيه لازم يطلع لك مشاكل معاندون كثيرون من جوه ومن بره تطمن يبقى كده الشغل صح يبقى ربنا مبارك الشغل فده برضو يدخل في فكرة الوعي أو مبادئ القائد القائد فاهم كويس إن في أبواب مفتوحة وفي مشاكل كتير ومش ممكن القصة تمشي غير كده ثم إن أتى تيموساوس فانظروا أن يكون عندكم بلا خوف لأنه يعمل عمل الرب كما أنا أيضا فلا يحتقر أحد بل شيعوه بسلام ليأتي إلي لأني أنتظر مع الإخوة فيها إيه إدارة دي بقى أولا فيها تشجيع لابنه تيموساوس ده تلميذه وابنه مم. برافو بيدي له الثقة قدام الناس بيأكد لهم إن هو اللي بعته عشان يبقى إيه له قوة قدامهم لو راح لوحده كده أنت مين يعني جاي مع مين إيه كمان ها نعم برافو عليك اعداد السكن مان او قائد جديد القائد الواعي دايما بيفكر مين يستلم بيكبر عياله مهم قوي دي ها جواب تفويض ماشي يديله ثقه بنفسه قدام الناس كمان برافو عليك برافو هو بيمدحه عشان هم ينتظروا منه فايده هو لو ما عملش كده الناس مش هتقدره تيموساوس كان صغير في السن لكن لما مدحه وقال يعمل عمل الرب زي بالظبط لما كبروا كده الناس اكسبكتنج بقى هتسمع وعظة حلوة ومتوقعة هياخد قرارات معينة هيمشوا وراه ليه لأن بولس رفعه نفخه كبروا فلما عمل كده الناس نفسيتها بقت قابلة لتيموساوس لأن هم بيحبوا بولس طبعا مقتنعين بيه وبعدين كلمة طب هي أنا أصل أنا إيه شيعوه بسلام عشان هيجيلي ها ريبورتنج يعني ايه لو عملتوا في حاجة هوريكم يعني ايه هيجي لي هيرجع لي فشيعوه بسلام لاني انتظره يعني يبقى واضح كويس انه هيجي يحكي لي كل حاجة فخلي بالكم فبرضه دي ادارة انه حاطط واحد مندوب عنه وكيل عنه وفي نفس الوقت هو عارف انه ده في ودانه ومصدر ثقة فهيضطروا يلتزموا قصاده ايوه اتفضلي مظبوط كمان بيسبق بال يعني فكرة ممكن يستقلوا بيه فهو قال لهم إياكوا تستقلوا بيه وهكذا وكما أنا طبعا في احترام وتقدير وتكبير وعمل الرب يأكد إن إحنا ما طلعناش بره الخدمة يعني إيه إحنا كل ده خدمة برضه وإن تيموساوس بديل ليا عشان بكرة فعلا تيموساوس اللي هيشتغل بولس هيمشي طيب آخر جزء بقى أما من جهة أبولس الأخ أبولس ده تقروا عنه في أول الرسالة تعرفوا إن في مشكلة إن في ناس بتقول أنا لبولس وإيه فعلى آخر الرسالة بصوا بقى دي مشكلة عنيفة في كنيسة كورنثوس طيب بخصوص الشخص اللي يعتبر طرف تاني في المشكلة هو أبولس كويس على فكرة بس هي الناس اللي مش كويسة طلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة لم تكن له إرادة البتة أن يأتي إلي ولكنه سيأتي متى توفق الوقت هو الأحسن أبولس يروح ولا بلاش خلي بالكم الأزمة أزمة حزبية وبولس دلوقتي مش هناك بولس بيقول له روح والتاني بيقول له لا مش هروح ها برافو أولا أولا هو عاوز يفهمهم مبدأ روحي بدل كلنا بنشتغل لربنا بولس وأبولوس زي بعض خليه يجي مش معنى ان انا غايب هقطع رجله لا لا خلي أبولوس يجي لكم مفيش مشكلة ما هو حبيبكم ما هو ابن ربنا برضه وانا اللي بقول له تعالى ففيها طبعا ايه نضج وروحانية و... ومفيش حتة تملك للشعب دول بتوعي ما حدش يقرب منهم مفيش الكلام ده ايه كمان برضه برافو عليك هو بيدي رسالة انا متابع يعني مش انتوا هتجيبوا ابولوس من ورايا انا اللي قلت له روح فعاوز يوصل مسج انا برضه ايه متابع اللي بيحصل ها ايه ده حرية الشخص فعلا لأن أبولس قال له لا مش عاوز قال له خلاص يعني ما فيش فرض كمان في الخدمة يعني آه برافو عليك كل شيء تحت السماء وقت أبولس كان حكيم لما قال مش هروح لم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن ليه هو صح اللي انت قلتيه بس ليه طيب عشان في الوقت ده هم عمالين يلعبوا لعبة أحزاب فلو راح أبولس وفي غياب بولس هيغذي روح التحزب هيغذي شغل العيال الصغيرين مش وقته خالص يروح دلوقتي لكن أدبا واحتراما بولس قال له لو عاوز تروح روح أبولس لأنه روحاني التاني قال له لا مش هروح دلوقتي وبولس من من حكمته قال لهم هيجي الوقت هيجي لكم فهمتوا الفكرة يبقى الاثنين هايلين الاثنين ناس روحيين الاثنين غرضهم مظبوط انما الشيطان اللي بيلعب تحت ده فعرفوا يوزعوا الادوار صح برضو دي حكمه كمان استيعاب الاخر انك تستوعب التاني بعد ما تفهمه ابولس هل فعلا له غرض في الحزبيه لا ابولس لا وعشان كده ابولس قال انا مش هروح لان ابولس لو عاوز يلعب في الحته دي كان ما صدق ان بولس غايب انما ابولس الحقيقه كان حكيم وايه قال لا ما اروحش في غيابك يا بولس ابدا عشان ما يفتكرونيش ان انا جاي اخد مكانك واسرق عيالك احنا مش بتوع كده وفي نفس الوقت الايمان بالوقت المناسب اخيرا اظهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا تقووا لتصر كل اموركم في محبه القائد الروحاني يستمر في التعليم مش شغلته الاداريه ما كل الكلام اللي فات ده اداري انما قبل ما يقفل الرساله رجعها روحيه تاني يا اولاد اسهروا يا اولاد اثبتوا في الايمان خليكوا رجاله ثقوا في ربنا حبوا بعض يبقى هو لابد ان يك... يك... تكمل رسالته تعليميه قبل الاداريه الاداريات تتلخبط اطلب اليكم ان اعرفوا بيت اسطفانوس باكوره اخائيه اخائيه دي المنطقه اللي عاصمتها كورنثوس فاول عيله امنت عيله اسطفانوس البعض بيقول غالبا قرايب اسطفانوس الشهيد ورتبوا أنفسهم لخدمة القديسين كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء وكل من يعمل معهم ويتعب ثم أني أفرح بمجيء استفاناس وفرتوناتوس وأخيكس نقصانكم هؤلاء قد جبروه وأراحوا روحي وروحكم فاعرفوا مثل هؤلاء أنا واخدها من زاوية أن القائد يقدر كل عمل ويكافئ ويمدح ويجل كل شخص بيتعب في الخدمة بأمان وتدعيم القدوة حتى بره بولس مش بيقول لهم بصوا عليا بصوا عندكم ناس كويسين قوي عيلة استفانوس ناس متدينين قوي الثلاثة اللي ذكرهم دول ناس أفاضل تعلموا منهم فهو مش بيمجد روحه بس بيشاور على أي حد بيحب ربنا وبيخدم بأمانه في نفس الوقت بيأكد فكرة العمل الجماعي إن الكنيسة مش شخص ولا فريق كنيسة كنيسة في الآخر وبيشاور على كل قدوة حسنة لإلهنا كل مجد وكرم